الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
حس مختوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم في الله والله أسأل أن يجمعنا جميعا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم آمين أعتذر عن التأخير ويعلم الله أني قد جئت إليكم في هذه الليلة من مكان بعيد يعني سفر ومع ذلك حرصت كل الحرص على أن أكون بين أيدي حضراتكم في هذه الليلة المباركة فسامحوني عن التأخير وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق التي قضيتموها في بيت الله عز وجل في موازين حسناتكم يوم تلقونه اللهم آمين وبما أن الوقت إلى أذان العشاء ليس بالوقت الطويل فأكتفي في, ها في هذه الليلة بموعظة أو بتذكرة عسى أن ينفعنا الله عز وجل بها أحبتي في الله لا شك أن أغلى ما يحرزه المسلم في هذه الدنيا هو الفوز برضا الله عز وجل هو الفوز بمحبة الله عز وجل ومنزلة المحبة شمر لها المشمرون وجد في طلبها المجتهدون وما وصل إليها إلا السعداء الموفقون فاللهم اجعلنا منهم آمين ينبغي على كل مسلم عاقل أن يعرف ما هي الصفات التي يحبها الله عز وجل ويحب أهلها حتى يتحلى بها كذلك ينبغي عليه أن يعرف ما هي الصفات التي يبغضها الله عز وجل ويبغض أهلها حتى يتلافاها ويتحاشاها فإن الذي يريد أن يفوز بمحبة أحد يجتهد في رضاه ويجتهد في اجتناب مساخطه وكنت قد تكلمت الأسبوع الماضي قبل الماضي إن لم تخن الذاكرة عن صفة ذميمة يبغضها الله عز وجل ويبغض أهلها ألا وهي صفة الكبر عياذا بالله اللهم طهر قلوبنا من الكبر والنفاق والغل والعجب والحسد اللهم اجعل قلوبنا من القلوب السليمة يا أرحم الراحمين وفي هذه الليلة آتي بسرعة في برقيات سريعة على بعض الصفات التي يحبها الله ويحب أهلها اسمع روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله من هم الذين يحبهم الله الذين يحافظون على الصلوات في أوقاتها ويخشعون فيها فيطمئنون في قيامها وركوعها وسجودها وفي سائر أركانها وواجباتها وسننها الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله أنك إذا سمعت المنادي يصدح الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح أن تلقي بالدنيا من وراء ظهرك وتنطلق إلى بيت ربك وتصلي الصلاة لوقتها وتصلي الصلاة على وقتها الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ما من نبي إلا وصلى وأمر بالصلاة والله ما بشر زكريا بيحيى إلا وهو يصلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب مريم كانت تصلي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين عيسى عليه السلام كان يصلي لله لأنه عبد من عبيد الله من عباد الله بل أول جملة تفوه بها المسيح وهو في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وإيه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بنو إسرائيل أتباع موسى قال لهم ربنا والكلام في صدر البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يعني صلوا الصلاة في إيه؟ في جماعة حتى في الحرب نصلي الله علمنا في الحرب كيف نصلي المريض يصلي لا تسقط عنك الصلاة إلا إذا فقدت عقلك انتهى أو إذا أصابها هي الحيض أو النفاس فتارك الصلاة يختار لنفسه واحدا من اثنتين إما أنه حائض أو مجنون طالما مش مجنون يبقى لازم يصلي حتى الذي لم يبلغ الحلم أمرنا النبي أن نعلمه وندر وندربه ونحضه ونضربه إذا بلغ العاشرة إذا ترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر أبو سبع سنين ده بلغ لا أبو عشر سنين ده بلغ لا لكن دربه علمه انت مستني لما يخط له شارب ويخشن صوته وتنفتل عضلاته ويبقى طولك تقول له صلي يقول لك مش مصلي تيجي تضربه هيضربك انت التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر كالنقش على الماء أي الأعمال أحب إلى الله عشان نعملها يا رسول الله وربنا يحبنا قال الصلاة على وقتها مدح الله هذا الصنف من الناس فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا من الذين يرثون الفردوس يا رب العالمين النبي كان حباب عينيه في ايه ها في الصلاة يقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء حبب ده غرس فيا الطيب والنساء الزوجات الحلال بناتي اخواتي قريباتي العطف على النساء وجعلت قرة عيني في الصلاة يقول لك حباب عيني في الصلاة وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فقال أرحنا بالصلاة يا بلال إذا كان أنسه وسعده وراحته في الصلاة بل كان يصلي حتى تنتفخ قدماه من الورم بلا كلل ولا تعب ولا ملل سعيد يذهل عن المعدة الجائعة وعن القدم المتورمة الأنس والنشوة والسعادة التي يجدها في الصلاة لا تشعره بهذه الآلام صلى الله عليه وسلم آخر وصايا النبي إيه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يبقى ربنا يحب الناس التي تصلي الصلاة على وقتها إنما اللي يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ويسيب ال- العشاء عشان في ماتش شغال ويفوت العصر عشان عشان فاتح الدكان ده ربنا ما يحبهوش ربنا بيحب اللي بيوقروه اللي بيجلوه اللي بيجيبوه إذا نادى مناديه حي على الصلاة حي على الفلاح فلاحك هنا سعدك ونجاحك هنا الله يرضى عليك يخليك. هل سمعتم عن سعيد بن المسيب سعيد رحمه الله من سادات التابعين زوج ابنة أبي هريرة لما نزل به عسكر الموتى وأصبح في السياق بكت ابنته قال لا تبكي يا بني فإنني منذ أربعين سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله ومنذ كذا وكذا لم أرى في الصلاة أقفية الناس يعني يصلي في أنهي صف الأول هم دول والأعجب والأغرب منه وأسأل الله أن يرزقك كالذي رزقه اسمع بقى عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام ده يقرب حاجة لسيدنا الصديق يقرب له حاجة ده عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكر يقرب له إيه جده من جهة أمه عامر بن عبد الله بن الزبير اشتد مرضه جدا فنصحه الطبيب ألا يبرح البيت يصلي في البيت في مكانه ولما انصرف الطبيب أذن للمغرب فقال لأولاده احملوني إلى المسجد قالوا يا أبانا ألم تسمع ما قاله الطبيب قال أسمع حي على الصلاة ولا أجيب في بيت الله شلوني حملوه وجعلوه في طرف الصف الأول من جهة يمين الإمام كبر الإمام للسجدة الأخيرة سجد الناس ثم كبر الإمام فرفع ورفع الناس من أجل التشهد الأخير رفع الكل إلا عامر لم يزل في سجوده فرغ الإمام والمأمومون من التشهد سلم الإمام وسلم المأمومون وعامر في سجوده حركه الذي بجانبه فإذ به يسقط ميتا مات ساجدا قبض وهو ساجد خرجت روحه وهو يقول سبحان ربي الأعلى اللهم ارزقنا موتى كهذه الموتى يا رب اللهم لا تمتنا إلا على أفضل عمل صالح تحبه برحمتك يا أرحم الراحمين موتى فيها شرف موتى تفرح تفرحه وتفرح أولياؤه هم دول اللي ربنا يحبهم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها احرص على الصلاة يحبك الله احرص على الصلاة في وقتها بخشوعها وركوعها وسجودها واطمئنانها يحبك الله قال ابن مسعود ثم أي ها يا رسول الله ايه تاني ربنا بيحبه عشان نعمله قال بر الوالدين الجنة عند قدم أمك يا مسكين رايح تدور عليها فين الزم قدم أمك العجوز الزم قدم والدك الشيخ الجنة عندهما الجنة قريبة جدا منهما اي حد ابوه عايش او امه عايشة او الاتنين عايشين يبقى الجنة في بيته مع فرصة من ذهب للفوز بالجنة واللي يفرط في الفرصة دي يبقى غبي احمق ضيع فرصة سهلة جدا للفوز بالجنة سيدنا جبريل دعا عليه وسيدنا محمد أمن على الدعاء روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة الرغام يعني التراب رغم أنفه يعني مناخيره جت فين في التراب يبقى كسبان ولا خسران ده خسران وعدمان وصدمان وندمان ولصبح مين بقى ده اللي لحق ابوه عايش او امه او ابوه امه وما استغلش الفرصة دي للفوز بالجنة فرصة من ذهب اصل ابوك مهما عملت فيه وجيت بست على ايديه يقول لك روح يا ابني الله يرضى عنك يعني بر الاب سهل بر الام مش صعب ده انت ممكن تروح تطبطب على صدر امك كده وعلى كتفها وتقبل على دماغها وتمشي وتقبل ايديها مهما انت عامل فيها ده هي بتقول انا ادعي على ابني واكره اللي يقول امين سهل قوي رضاهم سهل اصل انت حبك مغروس في قلب ابيك وفي قلب امك ده شيء فطري غصب عني بحب ابني مهما كان تعبني بحبش ابدا انه ينال سوء مش كده فرصة يا شباب فرصة ايهما افضل اني اقضي مصلحة لامي ولا اقيم الليل ها اقضي مصلحة لامي ايهما افضل اني اخدم والدي خدمة يحتاجها ولا اصوم اثنين وخميس خدمة الاب اولى ثوابها اكبر عارف ليه لان الصيام الاثنين والخميس فرض ولا سنة سنة قيام الليل فرض ولا سنة سنة الاذكار وتلاوة القرآن فرض ولا سنة سنة البر بالاب والام فرض ولا سنة فرض فرض فالحق الاب والام بعد حق النبي وحق ربنا اكتر انسان له عليك حق مين النبي محمد بعديه ابوك وامك قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وإيه؟ وبالوالدين احسان شوف حقهم بعد حق ربنا سبحان الله العظيم البر بالوالدين جهاد روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أريد أن أستأذنك في الجهاد قال أحي والداك أبوك وأمك يا ابن عايشين قال له أيوة قال ففيهما فجاهد البر بالأب والأم جهاد البر بالأب والأم من أعظم كفارات الذنوب واحد راح لابن عباس قال له خطبت امرأة فتمنعت علي ثم خطبها غيري فرضيت به فغرت عليها فقتلتها هل لي من توبة التل قتل هل لي من توبة قال أحية أمك قال لا قال فاستغفر الله ابن آه عكرمة او غيره قال ابن عباس الراجل بيسألك انه قتل وعايز يتوب بتقول امك عايشة ايه علاقة امه قال لا اعلم عملا ارضى عند الله ويكفر الله به الذنوب والخطايا مثل البر بالوالدين البر بالام مقدم على البر بالاب واحد يقول لي ابويا ميت وامي ميتة هطلع اعمل عمرة عن واحد منهم ابدأ بمين اقول له بمين امك طبعا قال رجل يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك يعني الامهات غالبين الاباء ثلاثة واحد امك ثم امك ثم امك ثم ايه ابوك هذه مسألة ايه فضلت فيها المرأة على الرجل مش كده هل ينتهي البر بالاب والام بموتهما لا في بر بعد الموت عارف برك بابوك وامك بينتهي امتى لما انت اللي تموت في بر بعد الموت زي ايه الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الاستغفار لهما الوفاء بنذرهما قضاء دينهما الحج عنهما العمرة عنهما صلة أهل ودهما في لسه بر في بر أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين يبقى الولد اللي بيبر أمه وبيبر والده ده ربنا بيحبه مش أبوك راضي عنك وأمك راضية عنك وبيحبوك وأنت بتبرهم آه ربنا بيحبك هذه بشارة خير مش دايما والدك يدعي لك يقول لك ربنا يخليك يا ابدا انت ربنا يبارك لك ودايما امك تدعي لك دي علامة رضا دي بشارة حب انما التاني بقى العاق المجرم اللي بيجرع الاب والام من المرار كؤوسا وان قام الليل وصام النهار ده ربنا بيبغضه ده ربنا بيكرهه الزم قدم امك فان الجنة عند رجليها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة لوقتها يا راجل محمد بن المنكدر بيقول بت اغمز قدم امي وبات اخي عمر يقيم الليل ولا ارضى ان تكون ليلتي بليلته الكلام معنى ايه ام ست كبيرة عيانة رجلها بتنقح عليها بت طول الليل ادعك لها رجليها اخويا بقى بات طول الليل يصلي قيام قال وثوابي اكبر من ثوابه صح اه طبعا ان قيام الليل ايه سنة والبر بالام ايه فريضة زين العابدين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ من بره بامه انه كان صنف الطين واحد يقسمه في طبقين بينه وبين امه فسألوه ما تخلي الأكل في طبق واحد حطوا في طبقين ليه قال كلاما عجيبا عجيب والله قال أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم فآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأقع في عقوق الوالدين يا سلام أمال يا أخوة اللي بيكلفكني كيس المانجا ويخبيه في السيالة عشان امه عايشة معاه في البيت وما تاخدش بالها ايه ده ده النبي علمك اذا جبت فاكهة وطلعتها كده قدام الجيران, الجيران تديهم منها جايب على القد خبيها وما تخليش ابنك يطلع بيها يغيظ ابناء الجيران دي امك يعني هي السبب في وجودك ده والدك اللي انفق عليك من دماء قلبه احنا في زمان العقوق والله والله نحن نعيش زمان العقوق قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وهذا في القرآن قال تعالى إن الله يحب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون النبي محمد قال والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل لما علم من كرامة الشهيد على الله النبي أشجع الناس أقواهم قلبا أثبتهم جنانا حضر المواقف الصعبة ففر من حوله الأبطال الكماه وثبت هو وصبر هو لا يفر بل يقبل ولا يدبر في غزوة حنين لما كمل الكفار في الشعاب وألقوا على الصحابة النبل كالمطر ففروا وثبت النبي مع أربعة أو خمسة ف- ف- بوجه جيش ويركب البغلة يدفعها وأبو سفيان ابن الحارث ده غير ابن حرب يشد البغلة لورا حتى نزل النبي من على البغلة وواجه جيش الكفار وحده وهو يصرخ فيهم ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لوحده لوحده صلى الله عليه وسلم بل كان بطل الإسلام علي يقول كنا إذا حمي الوطيس نحتمي بظهر رسول الله يبقى أقرب واحد في المعارك من الأعداء كان مين النبي محمد الصحابة استقبوا وراء لما المعركة تشتد وحديث آخر فيه صفات يحبها الله روى الطبراني في الكبير والحديث حسن حسنه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم أحب إنسان عند ربنا أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله اسمع وعد معايا وأحب الأعمال إلى الله واحد سرور تدخله على مسلم تسعد مسلم واحد مريض تذهب لعيادته تسره تدعي له واحد مديون وانت ربنا موسع عليك تقضي عنه دينه او تساعده تسره انت راجل لك جاه عند الناس واحد واقف في مشكلة ووسطك دخلت وحلتها له تسره ربنا يحبك تدي واحد هدية ولو عود سواك ينبسط ربنا يحبك سهل قوي انك تفرح مسلم تقابله تبتسم في وشه تقول له السلام عليكم انا بحبك في الله والله دفعت كام واحب الاعمال الى الله سرور وحده كل ما جوزها يخش البيت يلاقي نفسه كويس وعمل اكل اللي بيحبه وتقابله بابتسامه وبالدعاء يتبسط ربنا يحبها واحد يخش بيته السعد يدخل معاه خش بيته كده ي- العيال تفرح يقابلوه بالاحضان وزوجته تفرح ومشتاق لك قعدته حلوه يؤلف ويألف مش كده ما في رجاله اعوذ بالله واحد يقول لك انا اذا دخلت بيتي وقف القاعد وسكت الناطق ليه انت بيتكم السجن الحربي ولا ايه انت ملاهب يا عم سيدنا عمر كتب عهد او كتب آه، امر بتولية احد الناس عمر اصدر امر مكتوب هيعين واحد والي على بلد من بلاد المسلمين الراجل هو قاعد سيدنا عمر بيوصيه اعمل كذا وخد بالك من بيوصيه لقى الباب اتزق كده ودخل ثلاث اربع عيال أولاد سيدنا عمر أمير المؤمنين اللي بيحكم في زمانه نصف الكرة الأرضية تقريبا الجزيرة العربية كلها وشمال إفريقيا وقول بقى الصبح والفرس والروم ده كله خلص عليه الشام وبلاد الفرس ده كله بقى في ايديه الفاروق عياله دخلوا ولد اتشعبط في رقبته والتاني ركب على كتفه والتالت قعد في حجره الوالي الجديد بيبص كده متعجب قال او يصنع اولادك بك هذا يا امير قال له طبعا مش عيالي يعني وانت بتعمل ايه مع عيالك قال له اما انا فاذا سمعوا صوتي قام الجالس وسكت الناطق انا مرعب فاكر الابوه شخط ونطر مين قال كده الابوه عطف الابوه عطف هو انا حتى لما بضرب ابني بضربه لاني ببغضه ولا عشان اقومه عشان بحبه قال له انت بقى بتعمل كده مع عيالك قال له اه قال له طب هات قال له ايه قال له هات الورقه اللي اديتها لك انت مرفوض اترفض قبل ما ي... ما ياخد فرصته قال له ليه قال ان كنت لا ترحم ابنائك فكيف ترحم ابناء المسلمين ده رحمة الاب بالابن ده شيء في قلبه غصب عنه هت- هترحم الناس ازاي ده انت مش ده انت غير عادي انت فظ غليظ ما تنفعش هي برضه مش النبي قال خير ما يكنز المرء من الدنيا المرأة الصالحة صفات الزوجة الصالحة ايه قال اذا نظر اليها سرات حاولي يا بنتي تصر زوجك اعرفي هو بيجي الساعة كام وقبل ما يعدوا الساعة البسي كويس ووضبي البيت و... وخلي بيتك هادي البيت اتس- اسمه سكن كلمة سكن معناها الراحة سكن مش معقول الراجل يجي البيت تقابليه بالصويت امرأة ندابة في حريم كده ندابة ابنك عمل وبنتك مش قاعدلك في البيت وي وي يقول ايه اللي جابني بس هو انت فاكر الناس اللي بتقعد على القهاوي لحد الفجر دول سعداء في بيوتهم مش ممكن ده لو سعيد في بيته ما يطفش بره على القهوة للفجر مش كده يبقى سريه مش يخش البيت يلاقي ما شاء الله لابسه كده توب بصلي ومرقي آه، ومبهدله وشعرك منكوش كده ولابسه لي بقى تربيعه وعاملاها عرضه وشنيطه و... حرام عليكي خلينا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله إيه أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا تخيل تأكل مسلم جعان أكلة ممكن تفوز بمحبة ربنا عشان أكلته أكل طب لو بخلت عليه ربنا يعتب عليك عتاب مر يقول لك في الآخرة عبدي استطعمتك فلم تطعمني يقول له كيف ذلك وأنت رب العالمين يقول لك استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أو ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي حديث قدسي صحيح أو تطرد عنه جوعا اسمع الجملة دي الله يرضى عليك الله يرضى عليك احفظ الجملة دي والحديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني حديث صحيح احفظ الجملة دي قال رسول الله ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا اسمعوا يا مسلمين اسمعوا يا إخوة كونك تسعى تخلص مصلحة الأرملة ولا اليتيم ولا المسكين ولا المريض ولا المحتاج ده ثوابها أعظم من اعتكافك في مسجد النبي محمد شهرا كاملا يا نهار أبيض ده الصلاة الواحدة في جامع النبي بكام؟ بألف طب واحد معتكف في جامع النبي في صلاة بتفوته ده ده في الجامع ده بيصلي الفرائض والسنن يعني بياخد ايه ملايين ثواب ملايين ملايين الصلوات ده كله تاخده وانت هنا في المطرية لو رحت تخلص ورقة الواحدة محتاجة اصل الناس غفلة الناس فاكرة العبادة صلاة وصوم وحج وعمرة وقرآن وأذكار وخطب ودروس وبس هذا من العبادة في عبادات ثوابها أعظم الصلح بين الناس النبي قال ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصدقة والصيام قالوا ايه قال الإصلاح بين الناس الإصلاح بين الناس احنا عندنا أمثلة تقول لك لا ما ينوب المخلص إلا تعطي مالناش دعوة صلى على المصطفى العيد على الأبواب فين احنا والعيد فين قدامنا شهرين رمضان على الأبواب والناس في رمضان لهم حاجيات كثيرة حاولوا أن تدخلوا السرور على أصحاب الحاجات في رمضان حتى تفوزون بمحبة رب رمضان جل جلاله حديث ثالث فيه صفة يحبها الله ويحب أهلها روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله إيه ما دوم عليه وإن قل ربنا يحب المؤمن يبقى عمله ديما ديما يعني ايه وراء مستديم اصل قليل دائم في كل حاجة خير من كثير منقطع فاحنا في رمضان الحقيقة بنجتهد اللي يختم القرآن مرة ده اقل واحد والان اعرف ناس بتختم بالخمس والسبع مرات والشافعي كان بيختم القرآن في رمضان في كل يوم مرتين يا ده كانوا بتنفس قرآن اه اي وسيدنا عثمان مرة قرأ القرآن كله في ركعة الوتر في الوتر ده القرآن 30 جزء يعني لو خدت كل جزء نصف ساعة يبقى 15 ساعة يبقى يبقى الليل كله عدى اقول لك ما تتحسبش كده ما تتحسب ازاي جميل واحد واحد قراءة الحافظ ليست كقراءة المتتعتع ها حد اللي حافظ شوف انت صورة صورة انت حافظها واقرأها وصورة مش حافظها واقرأها من المصحف تقرأ اي الصورتين اسرع اللي انت حافظ الايات بتمر على طول حدر حدر لا تنعمل تأتأ ولا لا ادي واحدة اثنين هذه بركة الوقت كانها كرامة من كرامات ولي الله عثمان بن عفان ولا سيدنا عثمان مش من أولياء ربنا ده من سادات الأولياء ده من أهل الجنة بركة في الوقت بركة فهذا لا يحسب بميزاننا بل بميزان الله بركة كرامة لعثمان بن عفان نعم لكن بعد رمضان بقى العزائم تفطر يقول لك الحمد لله خدمت القرآن خمس مرات حطه في المكتبة بقى ويفتكروا بعد سنة مش كده؟ طب بالله عليكم بعد رمضان ختمتم القرآن كم مرة معظمنا ما ختمش معظمنا ما وصش في القرآن بعد رمضان إلا لحظات ومضات لا ربنا ما يحبش كده ربنا يحب انك تتمسك بالعمل حتى وان قل العمل بس انت ماسك فيه برضه فانت صمت رمضان كله او هتصومه بعد رمضان فين السنن بتاعت الصيام ست من شوال فين الايام القمرية فين اثنين وخميس فين عرفة فين عاشوراء انت كل يوم في رمضان كنت بتصلي القيام ب 13 ركعة او ب 11 ركعة وبعضهم بيصلي ب 23 ركعة ماشي بعد رمضان فين القيام في ناس ما صلتش قيام خالص من اخر ليلة في رمضان لحد اللحظة دي في ولا مش في انت في رمضان طلعت زكاة فطر وعملت شاركت في شنطة الصائم وعزمت فلان وفلان واكلتهم عندك بعد رمضان فين عبادة الصدقة هو يا اخوانا الفقراء بيموتوا بعد رمضان المساكين الارض بتبلعهم بعد رمضان ما موجودين برضه ايه اللي حصل دوموا لا تكونوا كحمقاء الحجاز التي قال الله فيها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا واحدة كانت عبيطة ولا مجنونة ولا مخبولة تقعد طول السنة تغزل تغزل في توب صوف كامل خلاص تروح كراء الله بعد ما يكمل تروح كراء تاني بقى ده كله بعد رمضان وبعد ساعتين من ليلة رمضان تقترف الآثام والموبقات هي الناس اللي بتملى الشوارع في, في أول يوم في العيد دول وتلاقي الحريم ماشية متبرجة وتلاقي في العيد صناعية كتير سكرانين في الشوارع وتلاقي في يوم العيد عيال صغيرة بيلعبوا قمار صح عن صح الله مش كانوا صايمين امبارح دول كانوا صايمين والله بعد رمضان بساعتين ثلاثة الشواطئ امتلأت بالنساء العريانة والسينمات والمسارح والح... كله تبرج واختلاط وصفور وموبقات ايه ده صاموا ايه دول صام صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام أحمد شوقي أمير الشعراء الله يرحمه قولوا أمين كان خمرجي الله يعفو عنه حقيقة أول ما المفتي يقول بكرة رمضان يمتنع عن الخمر تماما لمدة شهر ده زعلان يقول لك أحمد شوقي كان خمرجي وسعد زغلول كان حشاش هكذا قال عباس محمود العقاد طيب بعد ال... هنأذن اصبر فكان شوقي طول رمضان ما شربش خمر وبعد اول ما المفتي يقول بكره العيد يقول ايه بيتين شعر يقول ايه يقول ايه ولا الصيام هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاقي طب ده كلام يا شوقي غفر الله لي ولك اذن يا مولانا
أشهد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه أحبتي في الله من الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويحب أهلها المداومة على العمل الصالح وإن قل النفس البشرية لها إقبال وإدبار لها نشاط ولها كسل لها عزيمة ولها فتور إذا وجدت في نفسك إقبال فاقتنص الفرصة أنا ناوي أقرأ ربع لقيت نفسي مقبلة خلي جزء خلصت ونفسي مقبلة اقرأ لحد ما تتعب أنا نويت أصلي ركعتين قيام ليل خلصت ذقت حلاوة الصلاة كده وعندي قدرة خليهم اثنين أربعة ستة اشتغل فإذا كسلت فأتي بالحد الأدنى من هذه النوافل الفرائض دي مش هنتكلم فيها ائتي بالحد الأدنى من النوافل إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليها وإن إيه قلب كذا هناك أيام يحب الله أن نجتهد له في الطاعة فيها ليه كل الأيام لكن اسمع الحديث ده روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء العشر الأوائل من ذي الحجة عايزين صيام النهار وقيام الليل طبعا لا نجمع الناس على قيام في المساجد وطبعا عشرة ذي الحجة ده يوم عيد مفيش في صيام مش كده لكن نجتهد في الطاعات صيام قيام قرآن ذكر تشييع جنازة عيادة مريض كذا كل عمل تعلم أنه يحبه الله اجتهد فيه في هذه العشر كذا من أعظم الأسباب التي تجعلك تفوز بمحبة الله الاجتهاد في الطاعة قال تعالى اسمع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ما هو الود الود هو ايه الحب الود هو الحب آه لو كان بينك وبين الرحمن ودا آه لو أحبك الله لو أحبك الله أحبك كل الطيبين في سماء وأرض الله تحبك الأرض والحجر والحصى والتراب والنبت والطير والوحش تحبك الملائكة يحبك كل الصالحين وحديث مسلم أشهر من أن يذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء إن الله قد أحب فلان فأحبوه اللهم اجعلنا ممن ينادي جبريل بأس بأسمائهم بهذا النداء يا رب اللهم اجعلنا ممن ينادي بهم جبريل إن الله يحب فلانا وفلانا فاحبوه قال ثم يوضع له القبول في الأرض قبول ناس بتاع ربنا يحبوك ايه بقى الصفة دي حسن الخلق اسمع روى احمد في المسند والطبراني في الكبير وصححه الالباني في الجامع عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون مثل الرغاية المتكبرة المجادلة ربنا يحب الإنسان صاحب الخلق الحسن النبي يحبك يبقى ربنا يحبك لأن اللي يحبه النبي ربنا يحبه أقرب واحد فينا من النبي في الآخرة مش أحفظنا للقرآن ولا أكترنا علما ولا اللي حج كتير ولا ولا اللي دعمه طويلة ولا أحاسننا أخلاقا خلق من أعظم أهداف بعثة النبي أن يعلمنا الخلق قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق ربنا لما حب يمدح النبي ما مدحوش بالصيام ولا الجهاد ولا الدعوة ولا الدعوة ولا ولا ولا ولا ما مدحوا بإيه بالخلق قال له وإنك لعلى خلق عظيم كل عبادة من أعظم ثمراتها الهداية للخلق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بتصلي وتبقى راجل قليل الأدب طب ازاي فين الصلاة بتصلي وصليت اللسان سباب وشتم ولعن ايه ايه الأجة ده فين الثمرة الصوم يقول لك فإن قاتله أحد أو سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم يعني عندي أخلاق صدري واسع عندي حلم كل أبدا كده فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى آخره خلق إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا فاللهم حسن أخلاقنا النبي كان يدعو لي يا رب اهدني إلى أحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللي عنده أخلاق الناس تحبه وربنا يحبه حتى عدوك تجبره بأخلاقك على احترامك كذا من أسباب الفوز بمحبة الله السماحة انك تبقى راجل سمح روى الترمذي في سننه والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء راجل سمح سمح في بيعه وشرائه هو بياع يجي يوزنك يطب بالميزان ومعنى ان الميزان طب انه اداك بالعدل ولا بالفضل بالفضل لما الميزان يطب يبقى انت خدت حقك ولا حقك زيادة زيادة ده بياع سمح الحساب بتاعك كام الحساب بتاعي بتاعي يقول لك 10 جنيه وربع طب خد معايا 100 جنيه طب معايا 10 بس مفيش ربع مش مشكلة يا عم في بيتها ايه ربع جنيه يعني يلا ايه 10 ساغ يعني انت جاي تشتري برضه ما تنشفش ريق البياع تشتري منه كل كيلو قوطة تجيب له الضغط والسكر سمح تديله الحساب لك استنى فاضلك باريزة يا راجل باريزة ايه يلا ايه ربع جنيه يعني خلاص في بيت اخويا مش كده سماح سمح القضاء يبقى واحد عامل فيك اللي ما يعمل وبينكم مصانع الحداد وبينكم خصومة وانت صاحب الحق وممكن تسيب له بمجرد ما يخش بيتك لو قتلك قتيل خلاص بمجرد يقول لك حقك عليا انا غلطت خلاص سمح القضاء مش يقول لك انا اسف تقول له اسف وخدت انا ايه اسف بقى يا عم انا غلطان ابوس دماغك هتعمل لي ايه يعني لما ابوس دماغي يروح مديك في دماغك على طول مش كده ربنا وصف اهل الايمان بقوله اذلة على المؤمنين لازم نذل لبعض نذل لبعض يعني ايه نميل لبعض لازم ما نتعاملش فيما بيننا بالعدل حقي وحقك نتعامل بالفضل سيبني واسيب لك بالفضل انت اخويا انما المؤمنون اخوة إنما النهاردة مع الأسف تجد موبقات وتجد بلايا في الخصومات بين المسلمين وأكل أموال الناس بالباطل وكذب و و ويط- وصفة صفة النفاق يعني وقعت على الكثيرين وإذا خاصم فجر عياذا بالله تعالى الصفات التي يحبها رب العالمين كثيرة كثيرة الكلام عنها يحتاج إلى أوقات طويلة نكتفي بهذا القدر ونجيب على كم سؤال كده لحد ما الشيخ يقول لي بطل تجاوب خلاص ما هو الإسبال الإسبال حرام على الرجال واجب على النساء ايه الإسبال بقى بالبلدي كده بلغة شارع الترول ان جلابيتك تعدي بج رجليك ده الإسبال حرام الرجل ثوبه بنطلون ازار عباية جلابية ايا كان ما تعديش بز رجليه حرام اذا كانت على سبيل الخيلاء فهي حرام بالاجماع واذا كانت على غير الخيلاء فالراجح فيها الحرمة وفيها خلاف لحديث النبي أسفل ما كان أسفل الكعبين من الإزار في النار والأول من جر ثوبه خيلاء فهو في النار إنما الست تبقى يجر في الأرض ويبقى طويل أم سلمة لما النبي اتكلم عن الكبر وكذا قالت فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله قال يرخينه شبرا ترخي الشبر منين من نص الساق يبقى كده هي مدلدل في الأرض 2 سم ولا حاجة قالت إذا تنكشف أقدامهن لو طلعت سلم ولا حاجة رجلها تكتشف برضه قال إذا ترخيه, ترخيه ذراع يعني يبدأ إرخاء الز- الذراع اللي هو هذه الذراع اهو 56 سم أو 55 سم ده الذراع اهو. يبقى هي من نص رجليها من نص الساق المسافة من نصف الساق لحد الأسفل والأرض ذراع يبقى الجلابية تجر في الأرض 4 5 سم ولا حاجة اللي فيها اخوات برضه تلاقيها ماشيه كده متر وراها دي مش فاهمه برضه دي مش فاهمه طب ما كده الجلابيه هتيجي في النجاسه ان بقى يطهره ما بعده ده حكم خاص بالنساء حتى لو دول الجلابيه جه في النجاسه وصلت صحيحه الصلاه ما هتعدي على الارض طهره بعد كده يطهره ما بعده فانت لما تعمل جلابيه بلاش تجر في الارض يقول لك هي لزوم المعلمه والانتكه والتكتكه انها الم الزباله وانا ماشي كده بدايه جلابيه ابدا ده حرام شرعا حرام هل شربة اللحم الجملي واللبن الجملي ينقض الوضوء لا اللي ينقض الوضوء اكل اللحم الجملي وليس عند المخالفين دليل لا كل لحم جملي يتوضأ يعيد الوضوء ليه النبي قال كده كفاية سيدنا النبي قال كده سأله أحدهم في الح- والحديث صحيح أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئتم انت اللي عايز قالوا أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم يقول لي لا يا عم انت ما تعرفش قول يا فقيه زمانك وسألت أوي سمعت كلام الواحد دكتور ومقارنة أديان ومش عارف إيه ومذاهب وبطيخ و... واحد بيش والله بزعل بزعل للعلم بزعل لكرامة العلماء أنا يا أستاذ قول يا دك قال يا إخوانا ما يتوضاش من اللي لو كان جمل عادي ليه؟ قال موضوع نتوضى من لحم الجمل دي لا حكاية قول على الربابة يا عم وسمعنا قال اصل النبي كان واحد عزمه هو والصحابة على لحمة جملي فكلوا وبعد ما كلوا واحد قاعد ضرط ضرط فالنبي قال عشان ما يحرجهوش قال من اكل لحم جزور فليتوضا كلام فارغ كذب على النبي ما حصلش والا فاين سندها الحكاية دي نقرأها فين في أي كتب من كتب الصحاح هذا كلام باطل افتح اي كتاب فقه يعجبك افتح كده كتاب فقه كده هات الوجيز مثلا دكتور عبد العظيم بدوي ولا صحيح فقه السنة لأبي مالك ولا يعجبك وقت كده الوضوء ونواقض الوضوء وكذا تابع حديث النبي من آه، أنا أتوضأ من لحم ده الحديث الصحيح التاني دي حكاية فارغة أنا أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئتم أنا أتوضأ من لحم الإبل قال إيه نعم طب ليه اشمعنى اشمعنى النبي محمد قال كده بس خلاص هو اصل لحمة الجمل فيها زهومة زهومة فيها حزين على عمرك ده الغنم فيها زهومة أكتر فيها دسم أكتر أصل الجمل ما تقص- أصليش نتوضع عشان النبي قال اتوضوا خلاص خلاص العشاء أربع ركعات ليه ليه قول لي ليه النبي قال كده خلاص الظهر سرية والمغرب جهرية ليه النبي قال كده خلصنا ما تضيعش وقتنا هل الزغروطة حرام إذا كان النساء في النساء والمرأة التي تزغرب لا تعرف فلا بأس أما حديث النبي رن نهيت عن رن صوتين والعنين رن عند فرح ورن عند مصيبة فالرنة التي عند الفرح هي الغناء المحرم الغناء الم... في غناء حلال من غير مزيكا ومفيش في كلام أبيح ولا ولا والرنة التي عند المصيبة فهي النياحة و- والندب ونحو هذا الكلام لا المسجد ما تقعدش زغرطي في المسجد بقى المسجد له آداب بحلم بواحد قريبي ميت دايما يجي لي وهو مريض أهدي له ثواب عمل صالح أهدي له ثواب عمل صالح مع- وكاتبه بقى في الورقة ست أسئلة يعني لو كل ورقة ست أ- مش هنروح ليه واحد صاحبي يقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية ما حكم ذلك لا يجوز لا يجوز نقرأ القرآن بالمقامات أنا كنت مع قارئ قرآن شهير في الحج العام الماضي والعام الماضي قبل الماضي مع بعض فقال لي ده دخل معهد الموسيقى ليه يا مولانا قال عشان أقرأ القرآن على المقامات سيكا والنهواند و- وبياتي و- وايه عجل عجم عجل الصوت وص- وايه صب طبق صبا اه صبا وعجم انا بسأل سؤال هل سيدنا جبريل لما جه حفظ النبي القرآن قال له سمعني الآية دي بياتي ودي صبا حصل شيخ النبي محمد مين مين الشيخ بتاع النبي جبريل علمه شديد القوى اللي هو مين جبريل ده الشيخ بتاع النبي ما حصلش هل سيدنا النبي لما حفظ ابن مسعود وحفظ ابو موسى الاشعري وحفظ زيد بن ثابت وحفظ وحفظ وحفظ جابوا له يا ابو بكر هات لي دي صابه وانت يا عمر اديني شيكه دي قله ادب هذه قله ادب القران بيؤخذ بالتلقي قعدت مع- قدام الشيخ حفظني طلع بقى اللي انا قلته ده بموازين الموسيقى دي طلعت شيكة دي بي دي ويكة ماليش دعوة انا انا خدت من بقه وحفظت زي شيخي وقلدته وبقى ليا شخصية بعد كده ماشي هو خد من شيخه وشيخه خد من شيخ شيخ لحد النبي محمد وجبريل اخذه من رب العالمين ايوه وده, ال- وده, وده الاسناد الإجازة ودي الإجازة بتاعت الشيخ صحيح صحيح إنما أنت عارف لو استمر الحال بينا كده إيه اللي هيحصل هيجي زمان يقرأ القرآن كما يقرأ الإنجيل في الكنائس كيف يقرأ الإنجيل في الكنائس على البيانو ومزيكا وصداقات لو عمل صداقات كده يذكر ربنا كده فهيوصل بينا الحل كده هذا ما ينبغي أبدا ولا يجوز أبدا آخر سؤال ماشي قول ثلاث أشياء آخر سؤال تاني السؤال هقوله بس مش سؤال أرشدني إلى كتاب فقه سهل هات الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي أو هات صحيح فقه السنة لأبي مالك آه سالم ده س- ده سهل وفي كتب كده انا بدور على الكتب الموجزه السهله اخر سؤال احنا ما جبناش اصليه اهو يلا لم بقى الحكايه العده بتاعتك يعني الاسئله دي هنجاوب عليها في وقتها ان شاء الله اديها للشيخ آه، واحد بعت لي رساله طويله ملخصها انا زرت موظفه خدت قرض ربوي واجرت شقه واشترت شقه وبعدين اجرتها بالمده وبقى يجي لها ربح كويس وفجاه خدت قرض تاني ربوي واشترت شقه وقالت له عجل فيها فرفض فعجلت هي وعيالها ومنع اولاده ان يشوفوه ويشوفهم وكمان اشترت سيارة بالتقسيط الربوي بيقول لي هل رفض المعيشة معهم في مكان ربا و... يقول لي اعمل ايه يعني هذه امرأة سيئة الخلق لان الاصل في المرأة انها تكون تابعة لزوجها مش زوجها هو اللي تابع لها بيقول له عندي شقة اللي احنا عايشين فيها كويسة وطيبة وفيها كل الامكانيات الاصل ان المرأة ما تلويش دراع جوزها ولا تستأجد على زوجها الاصل ان هي تبع له وبعدين معصية العيال عليه وده كله كون وكونها تأكل الربا دي مصيبة كبيرة هذه مصيبة عظيمة طيب انا لو اقمت في الشقة اللي هي اشتريتها بقرض ربوي هل انا علي اثم الاثم عليها هي فيما اعلم والله اعلم لكن لازم تاخد معها موقف ولازم تجلس مع الذين تزوجتها منهم عشان يعلموها الادب وترجع الى بيتك وتقلع عن الربا لانك هتسال عنها في الاخره وهي بهذه الطريقة ما دامت مقبلة على الحرام ما دامت تتمرغ في الربا فهي على خطر عظيم وربنا هدد بتوع الربا بتهديد ما هددش بيه الزنا ولا الخمرجية قال فإن لم تنتهوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والله ما لها للخمرجية ولا للزنا الربا مصيبة كبيرة الربا مصيبة عظيمة اللي فاكر ان الربا هيسعده وي- ويوسع عليه ده غافل الربا بيأتي بالمحق محق العافية محق المال وكم من مئات وألوف من الناس سجنوا بسبب فوائد الربا محق العافية محق البركة محق المال محق السعادة محق الولد عمر المراد ما يفرح أبدا مش هيسعد سعادة صافية كامل أبدا قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات فلا بد أن يكون لك معها موقف أبت وأصرت خلاص اتجوز عليها مش عندك الشقة خليك راجل بقى وازقر ازقر هي مش عايزة اعيش معاها في مكان اشتريته بالربا وابقى جوز الست وقعد في بيت الست ومعصية عليها عليا العيال ولو يا دراعي ايه ده انت ربنا عملك قيم عملك ريس والقوامة مش ظلم دي رعاية وحياطة هي مش عايزة تقعد في المكان اللي ربنا حطها فيه اذا ما اتصلحتش فالنساء سواها كثير ما بقولكش طلاق اتجوز عليها وادعي لي اكتفي بهذا القدر ايه يقول لي عايز تتجوز والله النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة السلام عليكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كفاية الاسئلة الشفوية بعد الدرس هو الحديث اللي هو اتقال ده اللي هو من اكل لحم الامور مش حديث ده كده ما حصلش الحكاية دي كلها باطلة ناس كانوا قاعدين وكانوا لحمة جمل الواحد ضابط قام النبي قال مش عارف اللي يقول الكلام ده للمشايخ قول له الكلام ده في كتاب ايه يا شيخ قول له اقرأه فين بس العلم قال الله قال رسوله سبحان قال الصحابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم اسمعوا بقى اسمع يا أستاذ أنا الخميس الجاي أجازة وخطبة الجمعة اللي جاية اللي هي الرابعة أجازة ونبدأ إن شاء الله من الخميس القادم بعد القادم أجازة من كل المساجد ليه؟ لأن إن شاء الله تعالى زي النهاردة إن شاء الله هكون في أحب البلاد إلى الله في مكة المكرمة إن شاء الله وندعي لكم وإحنا هناك صلى الله يجمعنا جميعا في عمرة مقبولة وفي حفل